السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد مع آه، طرقات على باب التدبر معانا النهاردة آه، سورة الأحزاب وسورة سبأ وسورة فاطر آه، الحقيقة سورة طويلة خصوصا سورة الأحزاب فيعني ربنا يسهل بقى أنا عارف إن الحلقات بقى لها يعني عدة حلقات كده طولت شوية وبدأت توصل تلت ساعة وأكتر بس هنعمل ايه؟ يعني ال- احنا بنحاول نحافظ على الجزء اليومي يعني يكون جزء فقدر المستطاع واحنا كده كده ما بنعرضش الصوره كلها احنا بنقف مع بعض الايات نحاول بس ان احنا نجدد في نفسنا كده ملكه التدبر وحب القران و- والمعايشه مع كتاب الله سبحانه وتعالى. سوره الاحزاب اسمها طبعا غزوه الاحزاب و... ودي كانت غزوه من اشد الغزوات على النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه. لانها كانت حصار كانوا خلاص جوه المدينه محاصرين إيه، العدو المره دي مش عادي العدو المره دي تحالف ضخم من القبائل إيه، ان قبائل العرب رمتكم عن قوس واحده حاجه ولذلك الغزوه دي بعدها اختلف عما قبلها يعني بعدها النبي عليه الصلاه والسلام لما ربنا سبحانه وتعالى نصره بالريح وبالرعب واحداث الغزوه المعروفه إيه، النبي قال اليوم نغزوهم ولا يغزونا خلاص انتهى بقى يعني ما دام انتصرت هنا في المنطقه دي وبعد الفصل ده وقدرت ان انت تثبت في هذه المواجهه اللي كانت زلزال ربنا سماها كده آه، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا زلزال عظيم زلزال كبير زلزالا كبيرا زلزالا شديدا زلزالا عظيما اتزلزل بيه المؤمنين في اللحظه دي فكان طبيعي ان غزوه زي دي بقى يبدا يظهر فيها كمان امراض داخليه وتترسخ فيها معاني مهمه والعجيب آه، فاكرين لما كنا بنتكلم الحلقه اللي فاتت في سوره الروم عن الوعد والوعود وضوابطها الوعود هنا بقى كمان كان لها مقام تاني خالص ده النبي عليه الصلاه والسلام في عز الضغط ده انا عايزك تتصور المشهد في عز الضغط الشديد والحصار لا يأمن أحدهم أن يخرج ليقضي حاجته وبيحفروا خندق وفي مجاعة بالمناسبة كمان غير الحصار في مجاعة يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام في اللحظة دي وهو بيحفر الخندق رابط على صدره على على بطنه صخرة من شدة الجوع تخيل في اللحظة دي وبعدين يضرب ضربة كده بال بالمعول فتخرج شرارة فيقول الله أكبر فتحت لي الشام الله أكبر فتحت فارس وإني أرى قصر المدائن من موقعها هذا يعني هو قاعد شايف قصر المدائن قصر كسرى في فارس الشام وفارس لسه كنا بنقول ال- الروم وفارس القوتين العظميين اللي بيحاربوا بعض النبي عليه الصلاه والسلام وهو محاصر جوه بلده بيقول ده انا هيتفتح لي الشام وهيتفتح لي فارس ومش بس كده واليمن ضربه ثالثه قال الله اكبر فتحت لي اليمن فاني لارى ابواب صنعاء من مكاني هذا الساعه اليمن الشام اللي فيها الروم آه، فارس وقصر كسرى ايه ده اللي بتقول ده في الظروف دي اه تلقي الوعد ده بقى في الظرف القاسي ده يبين لك التعامل مع العقيده اللي بنتكلم عنها دي التعامل مع عقيده في وعد الله سبحانه وتعالى المؤمنون لما راوا الاحزاب قالوا ايه هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم رؤية الأحزاب والضعف اللي هم فيه ده وما زادهم إلا إيمانا وتسليما المنافقين كانوا على العكس تماما احنا واحنا بنتدبر لازم نحط المقابلة دي يا ترى من أنهي نوع لما بسمع وعود ربنا المنافقين قالوا إيه ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا تتغروا غر هؤلاء دينهم تخيل ان دي تبقى المقابله شوف الفرق الكبير بين الرد الفعل في اللحظه دي واللحظه دي هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وبين ما وعدنا الله ورسوله الا غرور المحكات الصعبه دي والابتلاءات الشديده دي هي اللي بتبين تصديق الانسان ويقينه في وعود الله سبحانه وتعالى ولذلك لما صدقوا صدقوا وصدقهم الله فربنا بيقول عنهم في السورة دي من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وقد نحو من معانيها في اللغه ايقظ وعده وعد ربنا انه هيضحي بنفسه عشانه فقضاه ومنهم من ينتظر الحقيقه كلمه ومن ينتظر دي بتقشعرني لما بتتدبرها كده وتخبط على باب تدبر الايه دي ينتظر يعني هو عارف ان الدور جاي عليه ومش خايف مستني دوره زي ما بيقولوا نماذج في التضحيه عجيبه جدا ونماذج في النقاب اشد عجبا في اللحظه دي لما تلاقي شوف المنافقين برضه لهم اساليب هما بيقولوا كده وبينخروا في جسد الامه يقولوا ايه يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا انا عايزك وانت بتتدبر الايه دي تسال نفسك ايه يثرب دي يثرب مش الاسم ده خلص مش الاسم ده انتهى مش بقى اسمها دلوقتي انتوا ما درتوش بقى اسمها مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقى اسمها طيبه من ضمن اسماء المدينه طيبه وطابه من اسمائها طابه طيبه الطيبه المدينه مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم الدار والايمان الذين تبوأوا الدار والايمان المدينه ايه اللي جاب الاسم ده تاني اه المنافقين عارفين كويس جدا حاجه اسمها حرب المصطلحات وحرب الاسماء هو عايز يستحضر الاسم القديم ليه ايه معنى ايه مدلول كلمه يثرب يا اهل يثرب هو ما عندوش اهل يثرب دي اهل المدينه لان وعلى فكره المدينه ده كان مصطلح المشركين المنافقين استعملوه لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل عبد الله بن ابي بن سلول مش قالها امال ليه رجعوا يقولوا دلوقتي يثرب عشان يقول لك عقارب الساعه ترجع الى الخلف عشان يقول لك المدد اتفض الدنيا رجعت لل خلاص بقى ورجعت اسمها يثرب وكل واحد بقى يرجع مطرحه تاني شوف عايز يغرس بكلمه القران يا جماعه جامع لازم ناخد بالنا من الكلام اللي شوف كلمه واحده كلمه اتقالت ممكن تخلي الموضوع يعني اللي عنده اللي ما عندوش يقين يتزعزع جواه هي رجعت اسمها يثرب تاني هي رجعت ريما لعادتها القديمه هي رجعت تاني كل اللي حصل ده كان ما حصلش حاجه كل حاجه اتهدت لا ده من اساليب المنافقين اوعى ابدا تخلي المنافق يضحك عليك بالفاظه او بمصطلحاته هم يحبوا قوي المصطلحات وساعات يستعملوا مصطلحات شرعيه يعني من ضمن الكلام اللي اتقال في الصوره دي والمنافقين بقى بيتحججوا عايزين ي... ما يطلعوش يحاربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا ايه ان بيوتنا عوره ايه عوره دي مش عوره ده لفظ شرعي عوره العوره وعوره الصلاه وعوره الرجل وعوره المراه انت اللي بتتكلم في العوره وما هي بعوره ايه يريدون الا فرارا هم عايزين يهربوا بس دي الحقيقه لكن شوف ال ال ال ال الدهاء والمكر انه يستعمل لفظ انت عارفه لفظ شرعي تلبيس مصطلحات تلبيس المصطلحات ده دايما يعني ده, ده اصلا منهج الشيطان لما يسمي الشجره المحرمه على ادم هل ادلكم على شجره هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى ايه شجره اسمها مين قال اسمها شجره الخلد وايه ملك لا يبلى هو اصلا مين قال لك ان ان ان الملك اللي كان فيه ادم في الجنه هيبلى هو كده تلبيس المصطلحات لما يتقال على اللي ونزل على النبي الرساله شعر وسحر وكهانه واساطير في سوره التوبه لما قلنا الكلام بتاع المنافقين اذن لي ولا تفتني تفتني يعني يقول له يا رسول الله اني لا اطيق نساء بني الاصفر مش هقدر استحمل نساء الروم يا على الورع والتقوى مشكلتك مش عايز تجاهد عشان ايه هكذا يلبسون لحد النهارده بيلبسوا الاسماء يسمي الخمره المشروبات الروحيه اسم جميل مشروبات روحيه تحس كده يا سلام الروح بقى الروح هتنتكس بهذا المشروب بس يشوف يسميها لك ايه يسمي ال ال ال الفسق والتعري فن ده فن الفنانه فلانه الفنانه دي بتعمل ايه بترقص فنان ايه الفن اللي في كده بس هو لازم تزيين فمن اهم الحاجات اللي احنا بنتدبر سوره الاحزاب ان احنا نشوف التزيين اللي المنافقين بيتكلموا فيه حاجه جميله قوي برضو عايز اقولها في ناس كتير بتزعل لما تقول له اتق الله وحتى ربنا ذكرهم اذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاسم بس انا عايز اقول لك لما حد يقول لك اتق الله ما تزعلش تدبر كده ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لاحب خلقي الي يا ايها النبي اتق الله اتق الله دي كلمه ما تزعلك وما تقللش من قدرك هي قلت قدر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اتق الله فيعني يعني دي برضو من الحاجات اللي تقف معاها وانت بتتدبر في سوره الاحزاب اخر حاجه في السوره دي كلمه بحبها قوي كلمه وداعيا الى الله باذنه الدعوه الى الله بتحتاج اذن فعلا تحتاج تصريح بس مش من اللي بيدوا التصاريح والأذ- وال- والاذونات الدعوه الى الله تحتاج اذن من ربنا سبحانه وتعالى اطلب الاذن من ربنا وادعي داعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ده بالنسبه لسوره الاحزاب ندخل على السوره اللي بعدها آه، سوره سبأ وسوره سبأ الحقيقه آه، من السور اللي اتكلمت عن قضيه الشكر الشكر العملي بقى وترجمه النعم احنا اتكلمنا في سوره النحل عن النعم بشكل مستفيض بس قلنا ان ال- النعمه لها حق وده اللي اتطلب من قوم سبأ اللي اتسمت السوره باسمهم آه، قوم سبأ رزقوا بشيء انا اقول ان ده اشبه تصور للجنه في ذهننا طبعا كل ما دار بج- ببالك فالجنه غير ذلك الجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ربنا يرزقنا يا رب لكن لما تيجي تتخيل كده الجنه لما تت- تحس كانك عايز ايه تسرح ببصرك كده عم ربنا يرزقك الجنه ان شاء الله هيجي ايه في ذهنك اكتر من اللي جه اللي كان اوتي لقوم سبأ لما تسمع كده ايه لقد كان لسبأ في مسكنهم آية ده مسكنهم ده كان آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور سد مأرب اللي بناه جدهم م? اللي اتسموا باسمه سد مأرب ده كان آه، حجز المية فعمل بحيرة اللي بنسميها دلوقتي بحيرة صناعية ضخمة جدا وكان في خيرات وجو يعني العلماء بقى في الآثار بيقولوا في آثار آه، المفسرين اللي بيذكروها يقول لك إن الجو كان صحو لدرجة إن مفيش مفيش دبانة مفيش فار مفيش ناموسه مفيش بعوض جو معقم انت متخيل الوضع عامل ازاي والمطلوب حاجه واحده كلوا زي ما انتوا عايزين واتبسطوا والجنتين يا سلام اعملوا اللي انتوا عايزينه بس اشكروا كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور رب كمان هيغفر لكم فأعرضوا أعرضوا عن إيه؟ أعرضوا عن الشكر ما شكروش ظنوا ان النعمه دي نعمه بايديهم زي زي قارون لما قال ودي يمكن فاتتنا في سوره القصص لما قال انما اوتيتوه على علم عندي هو مين اللي اداك العلم هو مين اداك المخ اصلا اللي بتفهم فيه انت مالكش فضل هم برضو كان مطلوب بس اشكروا اشكروا ربنا فاعرضوا حصل ايه الجنتين فضلوا لسه ما راحوا هم هيروحوا بعد كده بس الجنتين الاول فضلوا ربنا قال ايه فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين هيفضل جنتين بقى بس ايه ذواتي اكل خمط واثل وشيء من سدر قليل كمان قليل ما عادش فيه خير كتير والثمار دي ايه ايه الخمط والاثل والسدر دي س- سمعت عن شجره الاراك اللي بيتعمل منها السواك والنبق النبق ده ثمره مره الجماعه اللي في الارياف عارفين النبق يقول لك النبق ده بيتاكل ده بيتاكل بس مر جدا ومليان شوك اسل وسدر وخمط و- ايه ده ده حاجات موجوده برضه بس ايه مش عارف فقالوا ايه ربنا باعد بين اسفارنا عايزين ن- نتحرك بقى ونمشي بقى ونروح ن- نتاجر بقى ما كان عندكم ال- ال- اللي كنتوا فيه بس ماشي شوف بقى ربنا بيقول ايه وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى امنه عارف يعني ايه بقى جعلنا وانت بتتدبر كده اقف جعلنا بين القرى قرى اه ده من ضمن الامان انك مفيش طريق نائي مفيش حته مهجوره بين القريه والقريه قريه بين القرى التي باركنا وقرى مباركه قرى امنه فتبطروا قالوا باعد بين لا لا عايزين نروح عايزين نغامر عايزين نطلع نروح اخر الدنيا ونتاجر ونشوف الجديد ما ترضى باللي ربنا قسمه لك ما انت عندك اهو استقرار وعندك حاجات جميله لا لا لا ربنا باعد بين اسفلنا وظلموا انفسهم العقوبه هتختلف خالص بقى ما عادش بدلناهم بجنتيهم جنتين لا فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق مزقناهم كل ممزق اتمزقوا في الأرض بقوا مجرد أحاديث ليه؟ لأنهم كفروا ولذلك ربنا كفروا النعمة قصدي لذلك ربنا بيقول في اخر الايه وجعلناهم احاديث جعلناهم احاديث دي يعني الناس يعني بقوا ذكريات بقوا الناس بس بتتكلم ده كان في هنا ناس اسمهم قوم سبأ ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لآيات لمين لكل صبار شكور اللي بيشكر القضية في الشكر فاحنا عايزين واحنا بنقف مع قوم سبأ نفتكر المعنى ده ونفتكر برضو اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله لسيدنا داود في نفس السورة اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور سيدنا داود ربنا يعلمنا معنى بقى مهم جدا في الشكر هنا ان الشكر بالعمل وده الفرق بين الشكر والحمد على فكرة الحمد باللسان ثناء على الله سبحانه وتعالى اتكلمنا عنه في سورة الفاتحة لكن الشكر عمل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فسيدنا داود كان بيعمل بيعمل ايه بيعمل في العبادة بيعمل في الملك بيعمل في الحكم كان ملك سيدنا داود أتاه الله الملك والحكمة وفي القضاء وهل أتاك نبأ الخصم هنقولها في سورة صاء إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تف- خصمان بغوا بعضنا على بعض فاحكم بيننا بيحكم بين الناس وبيقضي بين الناس وكان عابد تسبح الجبال معه والطير يا جبال أوبي معه والطير وفوق كل ده أو مع كل ده ما قالش أنا مشغول وكان مجاهد قتل جالوت نسيتها دي لكن مع كل ده ربنا سبحانه وتعالى يقول له ايه ان اعمل سابغات وقدر في السرد ايه سابغات دي الدروع الحديديه وفي ايه تانية هيقول علمناه صنعه كان بيصنع كان له مهنه كان بياكل زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال من عمل يده ازاي بعد كل الانشغالات دي اه ده من تمام الشكر انك تصنع وتعمل تبقى انسان منتج هنكتفي بده في سوره سبق وندخل بسرعه على سوره فاطر ونقول ان رحمه الله النافذه سورة فاطر ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها لو أراد أنه يرحمك ولو استرحمته محدش يقدر يمنع رحمة ربنا عنك كلمة الناس كتير بتقولها أحيانا مش مدركة يقول لك لا بيرحم ولا بيسيب رحمة ربنا ينزل مين ده؟ مين اللي يقدر؟ مين اللي يقدر ما يسيبش رحمة ربنا ينزل؟ رحمة الله إذا أذن الله أن تنزل لا ممسك لها فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده لو منعها دي معنى مهم جدا ان احنا نتامله رحمه الله النافذه اللي نفذت لموسى وهو الرضيع في البحر اللي نفذت لاهل الكهف في كهفهم لما قلنا في سوره الكهف ال- ال- الرحمه تنفذ في اي مكان وفي اي زمان واذا حجزت خلاص مهما كان الانسان ده عنده من الاسباب فهو مسكين لان ربنا حجز عنه الرحمه الحاجات المهمه في سوره فطر اللي م- نفسي اتكلم عنها برضو التجاره تجار الدين سمعتوا عنهم بس تجار الدين بمعنى تاني بقى اللي بيتاجروا مع الله سبحانه وتعالى اسمع كده ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه اولئك يرجون تجاره بس مش بالمعنى اللي الناس بتقوله يرجون تجارة لن تبور تجارة مع الله لا تبور أبدا إنك تتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى إنك تطلب من ربنا سبحانه وتعالى أجر شوف ربنا قال بعدها إيه ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور مفيش مرة أو أكتر المرات اللي جت فيها كلمة شكور اسم الله الشكور جه مع الزيادة تجارة مع الرات جارة رابحة أنت اللي كسبان دايما انت اللي هتزيد ومن يقترف حسنه نزد له فيها حسنا ان الله غفور شكور دايما في زياده مع شكر الله سبحانه وتعالى هتلاقي راجع كده وانت بتتدبر كل الايات اللي فيها كلمه الشكور اسم الله الشكور هتلاقي ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه دي مضاعفه زياده يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم والله شكور حليم اسم الله الشكور ايضا من الحاجات اللي بتيجي او من الاسماء اللي اتكررت واللي معناها موجود في سوره آه، فاطر واللي اعظم ثمراتها موجوده برضو في سوره فاطر اعظم ثمره من ثمرات اسم الله الشكور واعظم تجلي من تجليات اسم الله الشكور اللي كلنا بنطلبه نطلبه بقعدتنا دي ونطلبه في تدبرنا للقران ونطلبه في كل حياتنا اعظم ثمر هي الجنه ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن اهل الجنه في اول كلمه بيقولوها وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور يفتكروا الاسم ده في اللحظه دي لما يخشوا الجنه ويشوفوا اثر شكر الله ليهم ويشوفوا ان كل اللي عملوه لا يساوي ابدا ما يرونه الان من النعيم اسال الله ان يرزقنا من فضله وان يرزقنا الجنه وان يشكر لنا اعمالنا القليله لازم تبص لعملك دايما على انه قليل لانه هو فعلا قليل لا يساوي ده الجنه النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لموضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها دنيا وما فيها قول لي بقى عمل انت عملته ويساوي الدنيا وما فيها الجنه ده موضع الصوت ده لسه في حاجات تانية بقى في الجنه ف ده مرتبط بشكر الله لان الشكر في اللغه من الزياده ربنا بيزيدنا في الجنه ويبارك لنا فاسال الله ان يرزقنا ووقت الحلقه طبعا خلص من بدري بس يعني هنكتفي بهذا القدر والى حلقه قادمه ان شاء الله مع طرقات على باب تدبر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته